انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
في لحظات الحيرة وفي وسط الدنيا اللي بتاخدنا وتجيبنا في حكايات قادرة تلمس روحنا تواسي قلبنا وتردنا لأصل قوتنا في ونس الروح مش بس هنحكي عن نساء عظيمات لكن هنعيش معاهم هنحس بصبر السيدة مريم بحب خديجة وغيرهم كتير من النساء دي مش مجرد قصص دي دروس لحياتنا لاختياراتنا لعلاقاتنا في ونس الروح هتلاقي الحكاية اللي تطبطب عليك والكلمة اللي تنور لك طريقك هكون معاكم إيمان عبد الباقي في ونس الروح في رمضان على تسعينات اف ام
ونس الروح مع ايمان عبد الباقي كل يوم حد واربع الساعة 10 و10 بالليل على تسعينات FM
يا مساء الخيرات والبركات على مستمعي إذاعة تسعينات FM معاكم إيمان عبد الباقي وأولى حلقات برنامجنا ونس الروح اللي هنحكي فيه عن النساء الملهمات اللي ألهموا العالم بقوتهم وإيمانهم ومعانا النهاردة قصة استثنائية عن السيدة مريم رمز النقاء والصبر والتوكل على الله هنبدأ نتكلم عن محراب مريم بداية القوة وبما إني هتكلم عن محراب مريم فلازم يبقى معايا ضيفتي المتميزة العزيزة آه صاحبتي وحبيبتي وصاحبة فكرة المحراب coach دعاء متولي life coach ومدربة ومتحدث تحفيزي وكاتبة نورتينا يا دعاء يا اهلين منوره بيكي ودايما بخير وكل سنه وانت طيبه ومبارك عليكي فكره البرنامج الرائعه دايما ناجحه ومتالقه ومجمعه كل الناس شكرا ليكي يا شكرا دعاء.
ليكي لاستضافتنا الجميله النهارده شكرا انك منوراني يا دعاء يا وزي ما رب.
بقول كده هو بما اننا هنتكلم على محراب مريم بقى آه، حابه تبداي الحكايه معانا منين حابه ابدا الحكايه النهارده من الجمال من النيه الحلوه من الاهداف الجميله من ام مريم الله آه.
آه من امها امها كانت جميله جدا يا ايمو سبحان الله ازاي نوت نيه حلوه ازاي نوت مم.
انها توهب اللي في بطنها ده لمين ازاي صبرت ازاي احتسبت كان عندها صبر جميل وايمان جميل كان عندها تامل حلو قوي في الطبيعه لما لقي الطير صغير كده بياكل سبحان الله آه آه، ابنه فقالت ايه ده انا نفسي انا كمان اكون ام والتجأت الله.
لربنا ومن هنا كل حاجه اتغيرت من النيه الحلوه الله الله يعني آه، آه، بدأنا الحكايه من الاول خالص خالص طيب آه، انت عارفه ان السيده مريم فعلا اتولدت في بيت كله عباده ونقاء الله.
وطهاره آه، عايزين نبدا من اول ما كانوا يعني بيتسابقوا كده على ايهم يكفل مريم
زي ما قلت لك هي وسيدنا زكريا يعني قد ايه بصي كله كان بيتسابق عليها كله كان بيتسابق عليها بصي انا بحس بعد الصبر جبر شوفي امها لما جه الله عز وجل اعطى ليها شيء كان كان عمران فين خلاص مم.
انتهى الامر توفى فهنا سبحان الله جه زكريا لما جت ولدت ما كانش في حد يكفلها مم.
ودي بنت اول حاجه هي لما لقيتها بنت اتغيرت كل مفاهيمها لان كانت مفاهيمها بسيطه اه ولان محدودة.
الانسان نظرية.
مفاهيمه محدوده صح صح كده مفاهيمها كانت صغيره جدا ان انا عاوزه ولد يخدم في بيت المقدس انما سبحان كان الله.
ربنا عز وجل كاتب ليها الخير كاتب ليها النقاء كاتب ليها حاجه اجمل واحلى وافضل تفضل السيده مريم من سيده نساء العالمين اه شوفي بقى اه اليوم ال- يعني مخلده اليوم القيامه سبحان الله مخلده اسمها.
يوم القيامه آه.
وبعدين الله عز وجل بيحط الحب في قلوب الناس صح كلنا من بنحب الرسايل السيده بقى.
مريم احنا النهارده هندي للناس رسائل جميله مم.
شوفي الحب بتاعها في قلوب الناس ان ربنا عز وجل خلى الجميع يتسابق ليها مم.
لغايه ما يفضل الفضل والشرف لمين لزكريا عارفه ليه عشان تتربى في بيت نبوه الله عشان تكون مختلفه الله علشان تتربى تربيه ربانيه وهو ده اللي احنا عاوزين نقوله اختيارات ربنا عز وجل اجمل لينا اجمل لينا بكتير جدا يا ايمان بجد هو ده اللي احنا عايزين نقوله للناس كمان في رمضان بما انها فرصه رائعه ان احنا نقول لهم ان فكره الثقه بالله واليقين والرزق الرزق ان هو مش كله اه آه، طبعا كلنا بنبقى محتاجين الفلوس لان الفلوس بتساعدنا على الحياه السعيده والحياه الاحسن وان احنا نعيش نرتقي ونعف نفسنا بس بالزبط. هو بالظبط.
الارزاق انواع كتير قوي قوي وكان رزق السيده مريم في المحبه في قلوب آه، الناس كلها وان الله.
هم كلهم بيتسابقوا على ان هم يعني يكفلوها فده رزق رزق كبير قوي قوي قوي وكمل معاها رزق صح كمل معاها الرزق كلما دخل عليها زكريا المحراب آه، ما وجد دي عليها لسه.
ايه هي دي النقطه اللي بعدها قولي لنا هايل.
بقى على الحته ديت ازاي اوصل فعلا كان سيدنا زكريا كل ما مم.
بيدخل عليها المحراب يقول لها ايه من اين لك يا هذا تقول له ايه بكل ثقه بكل ثقه من عند الله من بس.
عند ربي يعني من من عند عند ربنا رب.
فايه ده ايه اليقين ده إيه يقين.
إيه ان هي متاكده ان عارفه ان الرزق والمعجزات بتجيلها في اي وقت ومن غير اسباب واضحه مم.
ازاي اوصل هقولك.
لليقين ده وانا في نقطة رمضان القوة.
كده واحنا في اول الشهر الكريم اول الشهر الكريم آه وناس كتير قوي بتمر آه.
في حياتها بضائق ماليه بالفعل.
وماديه في الوقت الحالي آه والظروف الاقتصاديه صعبه واحنا في شهر كريم جميل ازاي الناس ت- يعني تبقى عندها اليقين مع الاخذ بالاسباب بس تعال.
خلينا نركز الاول نركز.
في اليقين والثقه بالله اوكي تعالي نركز من الاول على قصه مريم لما الله عز وجل حط حبها في قلوب الناس هي عملت ايه البنات اللي في سن لسه صغير تعمل ايه عشرينات لسه في مم.
بدايه حياتها التحديات الكبيره اللي احنا بنقابلها عشان كده النهارده لما جينا نتكلم ونظبط الحلقه انا وانتي فقلنا في محراب مريم نقطه القوه بتاعتها الله كانت نقطة القوة عندها في المحراب دخلت في المحراب بمنتهى القوة توجيه المشاعر كنت آه، آه شفتي حلو بقى الحتة جدا، اللي انت لسه جدا.
بتقوليها دي جداً ايوه المشاعر.
تحديات الحياه موجوده يوميا بس لازم يبقى متوجه ليا مشاعري في حته معينه مشاعري دي رايحه فين لما راحت بمشاعرها لربنا عز وجل وخدت كده حجاب عن القوم ودخلت بسرعه كده في مكان مكان مخصص ليها دخلت في محرابها دخلت بعبادتها دخلت بقلبها لله عز وجل وجد عندها رزق رزقها كان ايه رزقها كان اكل كان شرب انت عارفه كان يلاقي إيه؟ كان يلاقي ال- الحاجات بتاعه الصيف عندها في الشتاء صح، وحاجات سبحان الشتاء الله.
عندها في الصيف سبحان تأييد الله. آه، إلهي.
اه اه اه, آه سبحان الله تأييد والرزق كمان أقول لك على حاجة العبادة رزق والقلب رزق والونس ب- مش انت في برنامج ونس بقى ونس الروح وإحنا والونس فعلاً رزق.
احنا بنبقى محتاجين الله.
الونس ده وهي كانت متونسه بربنا قوي هي كانت متونسه بربنا وكل قصتها متونسه بربنا على وده اللي احنا فكرة.
عاوزين نقوله اه النهارده هو ده ونس الروح فعلا آه وعايزه اقول لك والله يا دعاء المعجزات مش مش في عصر آه آه، النبوه وال والوحي وبس لا المعجزات لحد الان ناس كتير تقول لي كده انا كنت نازل ومفيش في جيبي فلوس احط ايدي الاقي مش عارفه كام افتح ثلاجتي اقول طب انا هعمل ايه الاقي مثلا حاجه رحت عاملها وكلت وشربت والله ولحد الان انا عايزه اقول لك ان انا شخصيا مثلا ساعات يحصل لي حاجات اقول ايه ده ايه ده هو ازاي كده بتدابير الله هو ايه ده هو تدابير دي الله.
حصلت ازاي هو انا انا كنت كتير بفكر تحكي لي بفكر تملي تملي بفكر تحكي لي يا دعاء بحس ان والله.
في معجزات افكر بس ان انا عايزه كذا وانت عارفه ان مثلا اخر حاجه موضوع العمره انا بفكر بفكر فلاقي ان ربنا ارسلها لي لا وتوقيتها وتوقيتها بالنسبه لي وانا كان بتمنى وبدعي حسيته وبس رساله من عند ربنا عز فهي وجل هي هي حقيقي أيوة.
هو يقين في الله آه ونس بالله ثقه في الله ان هي دي ان البدايه البدايه المحراب زي ما انت بدايه بتقولي في المحراب محرابها كان قوي صح قلبها كان قوي انا بحب المحراب قوي يا أت- دعاء.
أت- بحب المحراب قوي وكل المحراب بيحبك والله و- حقيقي بحب وبصي، المحراب جدا ال- المحراب هو بيعلمنا ان قلوبنا تكون بالله متصله بالله متعلقه بالله شفتي ال- ال- الكيمياء اللي بينا النهارده لما تبقى اول حلقه من برنامج عظيم بيتكلم عن الانس بتاع الروح وتبقى بنتكلم على رمز ده رمز ده هي مريم صح عشان صح تبقى جدا.
البدايه كلها بتخطيط الله صح بتدابير الله سبحان الله فعلا ف...
ايوه آه كنت لسه بقول آه، ل- لزميله بقول لها ان سبحان الله سبحان الله البرنامج ده يعني بدايته وانا بذاكر واقرا عنه والكلام ده هو كله ماشي في طريق الثقه واليقين في الله بس اللي هي دي البدايه النيه زي ما انت قلتي هي نيه وهدف انت عايز ايه انت نيتك ايه والباقي كله بتدابير ربنا ثقه ويقين في الله يرفع بقى ف- الله حقيقي حقيقي يرفع الله عز وجل آه سبحان الله اترفع ذكرها ال... ب- انت تعرفي ان مريم الست الوحيده اللي جه ذكرها مصرح في القران الكريم اه يعني يعني يقول لك ايه اسمها أم- صح.
امراه عمران ها مم.
اسيه آه، اسيه ما- امرأة ما جاش ما- فرعون، امراه صح.
فرعون ما جاش صح، الاسم صح، بتاعها صح.
تمام لا تيجي كل ست جت ام موسى اه ما اتذكر برضه ما اسمها ذكرش محدش- اسمها ما حدش حتى ذكر ام اسمها.
مريم ما تذكرش اسمها السيده لا وانا, مريم وأنا أنا- عجباني حاجه في ام مريم وصوره قوي.
كامله صوره كامله باسمها اصلا آه وصوره بقى طبعا آه، وصوره بتتكلم عن الوحيدة.
النساء يبقوا عاملين ازاي هي دي جمال النساء وقوه النساء قوة والونس النية.
ال- قوه النيه صح آه.
ان الست هي يعني لو هي حطت في نيه جواها ان هي اصلا الونس لنفسها بربنا طبعا بس كده.
بربنا طبعا بس هي مش هتفضل طول الوقت في احتياج الله مش طول الوقت عماله تدور انا ده ما, ما قاليش كلمه على الوقت ده مش عارفه ايه وضع- دور الضحيه يلا بتاع علم النفس والكويش وماشيه بقى ما ما هو فعلا طب ما ده ضحية.
بيحصل ما احنا كل المشاكل اللي بتجيلنا أيوة.
هي دعاء المشاكل اللي بتجيلنا انا انا مش بقول ان احنا م- عندنا مشاكل واحتياج موجود الاحتياج بس الاحتياج ده انا برضو في اشباع زاد.
اشباع اعلى اعلى من ربنا حتى لو عندي انا ب- بعرف بطرق صحيحه أه بعرف اوجه أ- أ- ايوه توجه صحيح بالظبط توجه عارفه الت- ليه التوجه حتى في الحته بتاعت آه، آه، سبحان الله سيدنا زكريا ويحيى والكلام ده كله هي الاسره بتاعتها بتساعدني على التوجه الصحيح ال community اللي انا فيه حلو شوفي انت جدا لما النقطة لما دي.
بتخرجي انت واصحابك حلو جدا ايه اللي صح.
بيحصل صح صح في توجه تملي بقول لاولادي الحته دي على فكره ايوه والله تملي اقول لهم يا رب يرزقكم الصحبه الطيبه الله.
الصالحه ليه لاني فعلا فعلا- عارفه المثل بتاعنا العادي ده اللي بيقول لك الصاحب ساحب دي حقيقه حقيقه انت طول ما انت في مجتمع داعم مجتمع صالح آه يعني يمكن من الدعاء اللي احب كمان ادعي لنفسي ولولادي والكل بحبهم اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين الله المصلحين في الارض المحسنين هبقى مصلحه ازاي يطلق لهم الاثر هبقى مصلحه الجميل ازاي لو انا اصلا كل اللي حواليا ايه رايك نعمل كذا ايه رايك نسهر كذا ايه رايك نضيع وقت في كذا ايه رايك كذا كذا طب ما انا مره مع التانية مع التالتة لو انا م- مفيش المجتمع الداعم دوت انا بحس ان انا لا انا في في الهويه هتبع هوايه بالظبط.
بمعنى اصح بالظبط مريم كانت رمز جميل جدا جدا زي ما قلت لك لفكره الثبات على المبدا ثباتها هي فهمت رساله ربنا عز وجل عشان كده من اكتر الدروس اللي بتعلمها فيها ازاي الست دي تمسكت بالله ازاي الست دي كان عندها مقاومه لشعور الوحده وبدلته بالانس بالله اه اه دي حته جامده كل- قوي قوي ايه كل رايك آه، ناخد فاصل ونرجع نكمل كلامنا يلا في الحته بينا.
دي لاني انا عايزه اسمع بقى أنا عايزه أسمع اسمع بقى.
لان دي حته على فكره دي اكتر حته الستات بتشتكي منها حتى آه.
هم متجوزين على فكره بالظبط حتى المتجوزه دي مش بنات بس حتى اللي متجوزه الواحد.
فخلينا نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا عن قصه السيده مريم يلا بينا
مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال مرحب مرحب يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا
ورجعنا لكم تاني نكمل كلامنا عن قصه السيده مريم قولي لي بقى يا دعاء آه، السيده مريم اتعاملت ازاي مع مشاعر آه، ان هي وهي لوحدها وبنوته صغيره مم.
والمشاعر دي كلها ازاي اتعامل معاها وزي ما قلت قبل الفاصل احيانا في ستات على فكره متجوزين وتقول انا حاسه بالوحده مش حاسه ب- بالمشاعر هو ما عندوش اي عاطفه آه هو جف جدا وده بنسمعه كتير قوي ازاي اتعامل مع المشاعر ديت يا مريم اسجدي لربك واركعي الله الله الانس بالله مش بس انا قاعده كده مع مع نفسي لا انا موجهه طاقتي كلها في العباده انا موجهه طاقتي كلها للنفع لما وجهت طاقتها كلها في النفع ما بقتش عندها المشاعر المهيبره اللي احنا مش عارفين نوديها فين او مم.
نجيبها منين عشان كده لما جت خرجت وظهر ليها سيدنا جبريل على هيئه رجل وبدا يبشرها بسيدنا عيسى فبدات قالت ايه اني اعوذ منك ب... اني اعوذ بك من الرحمن ايه ده ده انا انا بستعيذ بستعيذ بك بالرحمن ان كنت فريه انت هتعمل ايه لا فيبدا يبشرها لما جه سيدنا جبريل بشرها ما بقتش ماشيه مستسلمه انا بحس ان حتى سعيها كان ممنهج بتسال طبعا جدا أن يكون جدا.
لي ولد ولم يمسسني بشر إزاي؟
هي مجمل التفاسير بتقول لك إنها ناقشت الموضوع اه ما خدت إزاي؟ بس أقول لك بقى على رسالة النهاردة عظيمة مم.
ليا وليكي ولكل مستمعينا مش هذا يعني كل اللي حصل لسيدنا مريم السيدة مريم مستحيلات صح, صح؟
جدا جدا طب جداً.
أنا أقول لك بقى مستحيلات عشان أريح دماغي أنا وأنتي مم.
خالص مرة اتذكرت في سورة آل عمران كانت إيه؟ إذا قال الله عز وجل أمرا فقال كن فيكون فيكون ولما اتذكرت بقى في سورة مريم قالت ايه هو علي هين الله بس الله الله هي دي الرسالة اللي عاوزة اقولها النهاردة الله هي دي اللي هو انا جاية عليه.
اقوله لكم وماشية حقيقي.
هو علي هين هو عليه ربت على مستحيلاتك ربت على أحلامك ربت على ما يعلمه الله عز وجل في قلبك ربت على جنود تسخر في السماوات والأرض ربت على ضعفك هو علي هين الله دايما يا دعاء بحب اسمعك قوي بحس ان انا مستمتعه لدرجه مش عايزه اتكلم والله بجد انت عارفه انا ببقى مبسوطه قد ايه اما بسمعك آه، تسلمي.
حقيقي الله و- يجبرك.
وتملي كلامك بيدخل القلب عشان هو الدعم اللي احنا حقيقي- بنقوله حقيقي.
الانبياء علمونا كده أيوة.
علمونا كده قيمه صح علمونا ان احنا نبقى احنا ضعفاء نروح لبعض ما هو احنا ما- مش مش جايين نقول للناس صح.
يلا تعالوا السيده صح، مريم في دعم.
حاله ضعف مم.
راحت لمين يكفلها اه راحت لسيدنا زكريا راحت لسيدنا زكريا وهو لما كان في حاله ضعف استني بقى اه راح مثلاً.
عمل ايه برضه راح لنفس المكان ايوه راح أيوة.
في المحراب اذا احنا برضه نطلع برساله تعالوا نروح للناس اللي تشبه لنا صح جدا صح؟
صح جدا اه يعني برضه هو لما التجأ وكان نفسه في ولد وكان نفسه يبقى ايه ماسك النبوه مم.
وكان التجأ لله عز وجل في بدايات سورة مريم ساعات بقى فكان- بستغرب جدا هو سيدنا زكريا مثلا كان مستني سيده مريم لما تقول له آه، آه، ده من عند ربنا فيدعي فيدعي لا هو كان في رساله رساله عظيمه رساله عظيمه ان هو الكيمياء بقى اه اه حسها كيمياء اه اه هي رسالة عظيمة حقيقي فعلا يعني سبحان الله طب نقدر نقول في رمضان ان مم.
السر في المشاعر وفي توجيه المشاعر اه زي ما انت قلتي اسجدي السجود السجود سجود احتواء.
الواقعي السجود سكن السجود ونس آه، قد ايه السجود احنا احنا كتير مننا ومش هنقول بقى تجربه دي مش تجربه مفيش حد فينا بيصلي ويدعي من قلبه الله لما بيقوم من السجو السجود يحسه كأن كل حاجه نزلت كل حاجه كأنه قلبه كده آه، آه.
في حاجه تانية آه، تسمحي.
يعني اه تسمحي لي- اتحدثت في حاجه تسمحي حصلت لي اديكي اسرار السجود قولي لي تسمحي اتفضلي لي اتفضلي قولي تسمحي لي اديكي على معراج القلب الله تسمحي لي اديكي على رحله الروح الله ازاي تروحي بربنا بقى هقول لك انا سر السجود مم.
سر السجود ان تعلمي لانك لمن تسجدي بمعنى الله، هقول الله.
لك بقى هقول لك انت النهارده حاسه بضعف فاروح لربنا عز وجل النهارده في سجودي باسمه القوي الله فانا النهارده في سجودي في حاله من التيه هروح لربنا عز وجل باسمه الهادي اه أنا النهاردة الأقدار صعبة عليا وعليكي هروح لربنا عز وجل باسمه اللطيف الله فأنا النهاردة في حالة من الهيبرة والتعب والشتات في قلبي قلبي مش متحمل كل الألام اللي أنا فيها هروح لربنا عز وجل في سجودي باسمه المهيمن أن يهيمن على قلبي الله هنا بقى ودي تدبر.
أسرار السجود اه وهنا تدبر الاسماء يعني خلينا نقول بما آه.
آه. اننا في رمضان هو الفكره مش ان احنا آه هقرا كام آه، سوره اه بسرعه بالله عليكي هخلص انا عايزه قولي اقول لكل الناس دي نقول حقيقة.
لهم دي حقيقه, بل- حقيقة.
بلاش آه، احنا على فكره سرعة، ما فيش مرسوم.
ولا ايه ولا حديث بتقول ان اقرا كتير قوي عشان خاطر تاخد حسنات كتير قوي اه طبعا كلنا محتاجين حسنات وشهر كريم وعايزين نقرا قران بس الاهم الاهم التدبر التدبر التدبر كل ما بتدبر اسماء الله الحسنى القران الكريم الاحاديث قد ايه بيقع في قلبي الرسائل بقى بتاعت ربنا أقول لك سر.
وسبحان الله يعني هم كانوا بيقولوا عن على النبي صلى أيوه.
الله عليه وسلم صلى كان الله عليه قرانا وسلم.
يمشي على الارض فاعلى مراتب القران الكريم ان انا اطبق تيجي نعمل وقبلها مشروع التدبر تيجي نعمل مشروع يلا.
تيجي نقول للناس مشروع يلا يلا نبدا مشروع يلا يلا من نبدأ اول حلقه يلا نبدأ project أنا وأنتي يلا اتفضلي من خلال برنامجك الجميل خليني ادي دعوه للناس والله كنت حطاها secret للناس اللي عندي في رمضان بس والله اقولها عشان انا بحبك كتير وانت عارفه غلاوتك حبيبتي ازاي وانت كمان يا دعاء سكنت فاسكنت يلا الله.
بينا نلم المشروع ده الله سكنت سكنت ايه سكنت قلبي فاسكنت اه ده كان نفسي اقوله للناس قوي يا جماعه ايه الايات اللي وانا بقراها سكنت قلبي فاسكنته بس التغيير القران غير فينا ايه صح صح بلاش جداً.
بقى فكره انا بقرا أنا قد بحب- ايه تعالي الايات نكررها صح نكرر جداً.
مره واثنين وثلاثه لغايه ما اشبع منها احس مم.
انها سكنت روحي سكنت قلبي سكنت عقلي الت- ال- التراويح يا ولاد فرصة عظيمة فرصة عظيمة بداية جميلة تعالوا بقى نروح مش محراب مريم واحنا بنديهم النهاردة مريم ما تيجوا نجري على مريم بسرعة عشان هي جميلة كده وكانت في المحراب وحصل ليها معجزات وكان هو عليه هين وإذا قضى أمر فقال له قم فيكون فيلا احنا كمان لمحرابنا في رمضان يلا نروح في التراويح يلا نمشي مع الناس هم حلوين واحنا نفسنا نبقى حلوين زيهم الله.
وهم بيقولوا امين ورا الشيخ وانا كمان يا رب عبد ضعيف ما بعرفش اقول ما بعرفش ادعي يلا روح انا كمان ورا الشيخ واقول امين يلا يا رب انت بتنظر اليهم بنظره رضا انظر الي انا كمان نظره رضا وسط كل الناس دي صح هو جداً.
عليا هين بعد كده
خليني اقول لك يا دعاء كلامك طبعا بيخليني
سكنت فاسكنت يا رب يا رب يرزقنا يا جميعا السكينه وعليا يعني من احلى الحاجات ان الانسان يحس بالسكينه والطمانينه وهي دي اللي فعلا فعلا بتخلينا يمكن دي انا تملي اقولها اعلى كمان من السعاده واعلى من اي حاجه احساس أيوة.
السكينه ان انت تبقي مطمنه مطمنه دايما بربنا حصل لك كده يعني هت هتحمدي ربنا حصل لك كده هتشكري ربنا انت في كل الحالات أيوة. انت أيوة.
مبسوطه وكويسه و... ومرتاحه طيب آه، ايه رايك نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا عشان نرجع اعرف كمان.
اسالك سؤال قوي كده ارجع استنونا واسال بعد الفاصل مع قصة السيدة مريم
قالها الأمين جبريل يبشرها قالت له بس ازاي ده مش معقول مش عارفة انه ربنا اختارها وان الجنين ده في يوم هيبقى رسول يا مريم ارضي بحكمة المولى والله ده من رحمته بيكي وإن جعتي هزي بإيدك النخلة ينزل رطب علشان يغذيكي يا مريم ما تخافيش انتي لا تدمعيش ده انتي للمؤمنين اه بكره ابنك يكون بشرى ونور للعيون ونبي للصالحين يا ربي طول عمري بحلم اقابل ستنا مريم واخد في حضني سيدنا عيسى
ورجعنا لكم تاني نكمل كلامنا عن قصة السيدة مريم قولي لي بقى يا دعاء آه، من أصعب المواقف اللي السيدة مريم اتعرضت ليه مم.
كان موقف صعب قوي موقف ولادتها لسيدنا عيسى جميل آه، السيدة مريم اختارت إن هي آه، في لحظة مم.
صعبة جدا إن مم.
هي تسكت ما تتكلمش ايوه امتى احنا كستات في المواقف الصعبه او اللحظات الصعبه اختار الصمت وامتى واجه تمام جميل جدا انا بس هبدا فكره السعي شويه هبدا مم.
الخطوه اللي قبل كده تمام فكره سعيها سعيها لما فضلت لوحدها صحيح سعيها وهزي اليك بجذع النخله صح صح جدا ده في وسط اللحظات الحرجه لازم اسعى وللسعي طرقات كتيره اه جدا انا ما اعرفهاش يعني السعي ساعتها انا ممكن افتكر ان ده سعي لا بس ما يبقاش سعي ما يعني ما يبقاش سعي ان انا افضل اواجه وافضل اتكلم وافضل اروح وافضل اجي لا ربنا عز وجل امرها بشويه تقنيات تعملها اول حاجه تهز جذع النخله اول ما هزت خلاص كل مع إن حاجه المعجزه اتغيرت كانت كده كل كده حاجه هتحصل اتغيرت اتفتح من تحتها سبحان عين الله.
ونزل من تحتها رطب تعرفي ان النخله دي اصلا كانت جرداء ما فيهاش اي حاجه يا سبحان ونزل الله.
ونزل اه ونزل نزل التمر نزل البلح رطب ليه عشان مم.
يسعدها عشان تاكل عشان تشرب واول ما نزل سيدنا عيسى سبحان الله تكلم لا تحزني اوعي تحزني ما تخافيش دعم ربنا عز وجل ليكي وبعدين يجي ليها الامر الالهي تسكتي خالص تصمتي سبحان الله ما تدخليش نفسك في جدال دخلت للسيده مريم مش عارفه تعمل ايه عندها مشاعر كتيره جدا وحده رهبه خوف مش عارفه الناس هتقول عليها ايه مريم العذراء البتول اه اه اه مريم سيدة وكانوا نساء بيتكلم- العالمين آه وتوجهت الناس دي كلها لوحدها وهي انثى وهي أنثى بس الأنثى في الإسلام أنثى غير مم.
أنثى قوية لما وقفت قدام الناس ي- تسمع تسمع تسمع معقولة أنت مم.
يا أخت هارون يحصل منك كده التصرفات دي تحصل منك واتهامات اتهامات اتهامات اتهامات عشان أتعلم شيء عظيم القرآن يقولهولي مش كل الاتهامات هقف وأفضل أجادل فيها في اتهامات يدافع الله عز وجل عني إن الله يدافع عن الذين أمنوا فن التفاوض وفن الكلام حلو أنت جدا.
أقول إيه حابه اتاكدي فعلا على النقطه ديت وبالذات احنا في رمضان الناس كتير قوي استغفر الله بتخسر بتخسر جدالات بتخسر صيامها بسبب الجدال ادخلي ادخلي التراويح آه، ادخلي آه.
التراويح لا يفضل انت كذا مين لا لابس صح إيه؟
كذا لا ما عارفه وم- ايه.
ويزيد في لا انت اللبسه ايه عملت في الحركه التراويح دي لا اصل انت ما ينفعش تسلم يا حبايبي يا حبايبي بدل الجدال يعني نترك الامر لله في امور فعلا نتركها والله.
لله اه اه ما فيش جدال مم.
دخلت محرابها ما فيش جدال دخلت رمضان ما فيش مهاترات بس صح جدا.
عشان كده لما مريم امتلكت ادوات القوه ادوات القوه مفيش مم.
جدال سمعا وطاعا لله عز وجل الانس انس بالله السعي بسرعه تمشي ليه محرابها نقطه قوتها الله يعني الله عز وجل اوحى لنبيه في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابه عارفه عمل ايه عمل عمل حاجه جميله جدا قعد في الارض وخط اربع خطوط فقال ايه قال لك انتوا عارفين مين نساء العالمين بقى مم.
ايوه سبحان الله مريم مم.
ابنة عمران وآسية سبحان الله بنت مزاحم امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وغ- وفاطمة بنت السيدة فاطمة محمد الزهراء رضي الله عنها.
فتميزت عن نساء العالمين كلهم مريم ابن عم- عمران إذا عندها نقاط قوة مم.
مفيش جدال بعرف أتكلم إيه إمتى صح جدا بس كده ما هو ده كمان يخلينا نقول ان احنا في مواقف كتير بنلاقي ناس بتحكم علينا وناس كمان آه، ما بتفهمناش بتبقاش قادره تفهمنا ازاي نقدر نبقى ثابتين على طريقنا ازاي نقدر نبقى ثابتين عند موقفنا زي ما انتي بتقولي كده يا دعاء امتى اتكلم وامتى اسكت امتى اصلا الجدال ابقى عارفه ان انا الجدال مع الشخص دوت لا انا الافضل ان انا اسكت هو مم.
ده اللي المفروض اعمله وزي ما انتي قلتي خلينا نبقى عارفين ان انا عندي عندي مرجعيه ايه اللي بيديني القوه القوه بتاعتي انا باخدها من محرابي من سجودي من عبادتي من من يقيني في الله من حاجات ع- عادات معرفتي وحاجات انا ذاتي بالظبط معرفتي معرفتي ذاتي انا ذاتي.
كونت هي عادات عارفة معينه نفسها ان من انا عارفه البداية ان انا إنها شخص- امرأة مباركة بالظبط هي فاهمه هي فاهمه نقاط قوتها هي فاهمه انها ايه فاهمه ان بيجي لها دعم الهي فاهمه ان بيجي لها بركه الهيه فاهو وجد عندها رزقا يا مريم انى لك هذا قالت هو من عند الله بس هي كده فاهمه ان في دعم جاي لها من حته فمش هفضل بقى انا اسيب الدعم اللي جاي لي من منطقه وافضل اروح انا لمنطقه تانية عارفه ليه احنا مم.
كستات ساعات بنسيب الجانب الايجابي ونروح نركز نعمل focus على الجانب السلبي صح صح ويكون جدا.
ده من اخطاء التفكير فعلشان كده يا ايمو حاساها انها قصه كمان بتعلم الستات ازاي يفكروا ما تنسيش النقاط الايجابيه اللي عندك صح وتروحي لل- هي للسلبي دي ما دي نقطة مهمة جدا ان انا بالظبط.
أ- اركز على النقاط الايجابية طب قولي لي بقى يا دعاء بما اننا خلاص قربنا على نهاية أيوة.
الحلقة قولي لي كده ازاي اكون بقى عبدة مريمية الله انا بحب الحته دي حلو قوي يعني أوي.
من زمان اقول ايه انا انا م- لو اتمنى حاجه أبقى اتمنى ان انا ابقى عبده مريميه عندي ثقه كده ويقين تملي عارفه ان ربنا مهما انا آه، حسيت بشتات هو اللي هيرجعني تاني في انس بالله في احتواء قولي لي بقى انت كده تركيه من ممنون.
عندك كده من وجد الله وجد كل شيء ومن لم يجد الله خسر كل شيء الله وتاه في الحياة من وجد الأنس بالله فقد وجد راحته وسكينته واطمئنان قلبه ومن فقد الأنس بالله فقد الراحة والطمأنينة والسعادة وذهب إلى التيه من كان مع الله كان معه كل شيء الله ومن فقد معية الله فقد كل شيء
مش عايزه انهي الحلقه بكده نكون وصلنا لنهايه رحلتنا مع السيده مريم القصه اللي علمتنا ان اليقين بالله اعظم سند وان الرزق والمعجزات بتيجي في الوقت المناسب حتى لو احنا مش شايفين الطريق آه قبل ما اختم حابه اشكر ضيفتي وصديقتي المبدعه دعاء متولي حبيبتي اللي نورتني بوجودها الله وافكارها يبارك.
الملهمه اللي كلامك كانت رحله روحيه حقيقي اه انا حاسه كده آه، رحله روحيه في حد ذاتها وساعدنا نشوف قصه مريم في بزاويه اعمق حقيقي شكرا ليك يا دعاء شكراً وبشكر كل ليكي.
مستمعي اذاعه تسعينات اف ام آه واستنوني في الحلقه الجايه كنت معاكم ايمان عبد الباقي من برنامج ونس الروح
الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصالحات